بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية ليه ما بتقولش يا رب وهو بيطمنك بيقول لك ولله غيب السماوات والأرض سرك عندي وإليه يرجع الأمر كله كل الأمور عندي فاعبده وتوكل عليه اعبدني بقى توكل عليه وما تخافش ومع ذلك ما زال الناس يبحثون عن إله غير الله ما زال بيبحث قال تعالى ربنا عليك توكلنا و وإليك أنبنا وإليك المصير في سورة الممتحن وفي سورة المزمل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا يبقى اذكر اسم ربك واتخذه وكيلا والسادس قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي ودايما الآية دي بحبها قوي ها هم يكفرون بالرحمن قل هو ربي زي ما تلاقي ناس قاعدين يتكلموا يغلطوا في حد ده ابويا لله المثل الاعلى قل هو ربي وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي انتوا تكفروا بيه ده ربي انا ولو كفرت قل هو ربي عليه توكلت وإليه مآب فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين إياك نعبد وإياك نستعين إذا قلت إذا كانت الاستعانة مهمة أوي كده أمال ليه ربنا قدم إياك نعبد قبل قبل إياك نستعين يعني المفروض يقول إياك نستعين فنعبد ابن القيم قعد قال لها شوية أسباب قال لأن تقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغايات على الوسائل العبادة هي الغاية التي خلق لأجلها الخلق والاستعانة وسيلة للعبادة صح؟ يعني الاستعانة وسيلة بستعين بالله عشان ايه؟ عشان اعبده فقدم الغاية على على الوسيلة لأن بعض الناس بيخطئ في الوسيلة كتير من الناس المبدأ عندهم الغاية تبرر الوسيلة والكلام ده في الإسلام غلط غلط قولا واحدا الغاية لا تبرر الوسيلة لابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة لابد أن تكون الغاية رضا الله والوسيلة فيما يرضي الله بما يرضي الله لازم شرط الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة ابن القيم يقول سبب تاني في التقديم يقول ولأن إياك نعبد متعلق بالألوهية اسم الله وإياك أن نستعين متعلق بالربوبية اسم الرب وقد ذكر في الفاتحة اسم الله قبل الرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فإن جت الله قبل الرب يبقى تيجي نعبد قبل نستعين وقال ولأن إياك نعبد قسم الرب قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ف النصين في نص ربنا ونص للعبد نص الصورة ربنا ونص للعبد فقدم ما هو لله قبل ما هو قبل ما هو للعبد وهذا أيضا مهم ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة ولكن الاستعانة لا تتضمن العبادة كل عابد لله عبودية تامة مستعين بالله وليس كل مستعين عابد صح وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مستعين اهو وهو مشرك ولكن مستعين ودايما نقول يعني ان الحرام يطلع المواسير ويقول ايه اه يا رب استر اه يا رب استر مستعين بالله عز وجل وهو يعصي الله يا ناس مستعين بالله عز وجل في كل حاجة وهو عاصي بيستعين بالله على معصية الله عز وجل مصايب نسأل الله عز وجل العافية وأيضا لأن الاستعانة جزء من العبادة وليست العبادة جزء من الاستعانة وأيضا تقديم إياك نعبد على إياك نستعين لأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له قدمت طلبي له قبل طلبي منه أنا عايز ربنا قبل اللي أنا عايزه من ربنا وصلت؟ آه عايز ربنا سبحانه وتعالى تريد الله قبل ما تريده من الله ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك والاستعانة طلب العون على العبادة فهو صدقة تصدق بها عليك فأداء حقه قبل التعرض لصدقته العبادة حقه والاستعانة صدقة مساعدة بيساعدك فأنت تعبده عشان يساعدك مش يساعدك تطلب العبادة الأول لأن العبادة شكر نعمته عليك والله يحب أن يشكر والإعانة فعله بك وتوفيقه لك فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم ارزقنا صدق الاستعانة بك العبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها وإعانة بعدها انت في الدنيا دي زي ما قدمنا الآية في الأول خالص أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت انت مش هتقدر تتكلم إلا بإعانته ولا تصلي إلا بإعانته ولا تنام إلا بإعانته ولا تعيش إلا بإعانته مش هتقدر فلذلك كلما كان ذلك له أكثر كلما كانت إعانته لك أعظم لازم ابن الجوزي قال كده تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر كلما انكسرت وذليت وتواضعت وتبرأت من حولك وقوتك كلما اداك وأعانك وقواك وكلما شفت نفسك واعتمدت على قوتك وأعجبت بأفعالك كلما وكلك لنفسك ومنع عنك إعانته ولذلك تجد ان الانسان احيانا فعلا يبقى له طاعات كتير جدا وبيعملها بنهم بالغ وله معاصي كبيره جدا وبيعملها بجرأة بالغة كتير ولذلك تجد الشكوى من اللي يقول لك انه في مكة وبيطوف وينظر للنساء ويخبط في النساء ازاي تيجي دي مع دي لفقدان الاستعانة في الطاعة لأنه مش مستعين هو شغال بنفسه فلذلك وكله الله إلى نفسه فوقع في معاصي يعني يخجل منها بعض الفساق فلذلك كلما كانت عبوديتك له أكمل كانت إعانته لك أتم كانت إعانته لك أتم يقول ابن القيم فالعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام بها وإعانة بعدها على عبودية أخرى وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه ولأن إياك نعبد له وإياك نستعين به وما له مقدم على ما به لأن ما له ما لله متعلق بمحبته ورضاه وما به متعلق بمشيئته هذه أسرار يتبين بها تقديم إياك نعبد على إياك نستعين الكلام ده من المدارج أما في طريق الهجرتين الشيخ بيقول عليه رحمة الله يقول التوكل وسيلة والعبادة غاية لم قال هنا فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه وأعظم وسيلة لا وسيلة له غيرها البتة التوكل عليه والاستعانة به هي دي بقى نقطة مهمة جدا احنا عايزين نعبد ربنا اللهم ارزقنا عبادتك عايزين نعبد ربنا كنت لسه بقول له النهارده يا ابني احنا مش هنحارب يعني عمال فلان عمل وفلان سوى وانا هعمل و... احنا عايزين ندخل الجنه والله ما العيش الا في الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب بعد ما تفهم الحياه بقى هتكتشف انها ملهاش لازمه مش نافعه فما فيش فايده غير ان احنا ندخل الجنه ده الحل الوحيد طب عشان ندخل الجنه لازم نعبد ربنا صح لازم بقت غايه غايه فعلا الواحد نفسه يعبد ربنا يا سلام لو نقدر نعبد ربنا دي الغايه مش لا يمكن هنعبد ربنا الا باعانته يبقى اعانته دي ليه الوسيله للايه للغايه هي مفيش غير غايه ان احنا نعبده ومفيش وسيله للغايه غير اعانته فبقت القضية النهاردة إعانة الله عز وجل تيجي منين لا سبيل إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة هذه أشرف الغايات وتلك أشرف المسائل وتلك أشرف المسائل فقد جمع الله عز وجل بين الإيمان والتوكل فقال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وعلى الله فليتوكل بالامر لام الامر فليتوكل المؤمنون بل التوكل للمسلمين فقط وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وقال تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولذلك هذه الاستعانة اللي هي التوكل يعني هداية من الله عز وجل جمع الله بين التوكل والهداية وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقال تعالى للنبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين فأمر سبحانه بالتوكل عليه وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح للتوكل مستدع لثبوت التوكل وتحققه وهو انك على الحق مبين فان كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل كونك على الحق فلابد ان تكتفي بالله وتاوي الى ركنه الشديد فان الله هو الحق وهو ولي الحق وناصر الحق ومؤيد الحق وكافي من يقوم بالحق فما لصاحب الحق الا يتوكل على الله وكيف يخاف وهو على الحق قالت الرسل وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فعجبوا من تركهم التوكل وقد هداهم واخبروا ان ذلك لا يكون ابدا وهذا دليل على ان الهدايه والتوكل متلازمان فصاحب الحق لعلمه بالحق وثقته بان الله ولي الحق وناصره مضطر الى توكله على الله لا يجد بدا من توكله كل اللي فات ده هتقول لي انك مش فاهم هي دي توضيح اهو بقى قال فان التوكل يجمع اصلين علم القلب وعمل القلب اما علم القلب فيقينه بكفايه وكيله وكمال قيامه بما وكله اليه وان غيره لا يقوم مقامه في ذلك واما عمله فسكونه الى وكيله وطمانينته به وتفويضه وتسليمه امره اليه ورضاه بتصرفه له بس دي خلاصه الكلام اللي هتطلع بيها النهارده الاستعانه تيجي منين علم القلب وعمل القلب اللي قلناه في الاول خالص الثقه بيه وليه والاعتماد عليه هو ده بقى هو ده الموضوع كله هي دي خلاصه القضيه علم القلب وعمل القلب ان القلب يبقى فيه يقين ان ربنا يقدر يكفيك همك اللي انت شايله ده يقدر يقدر قادر طب انت واثق من الموضوع ده امال قلقان ليه قلقان ليه شاغل بالك ليه ادام انت واثق ان بايده انه يعمل اللي انت عايزه هي دي علم القلب اسمعها تاني بقى من ابن القيم كده يقول لك ايه اما علمه فيقينه بكفايه وكيله ومن يتوكل على الله فهو ايه حسبه يعني ايه كافي يقينك انه هيكفيك لا ده يقينك في كمال قيامه بما وكلته فيه وان غير الله لا يقوم مقامه في ذلك ده لازم يبقى عندك يقين ان ربنا هيقوم بالهذا الذي تريد على الوجه الاكمل كماله في القيام ثلاثة ان ما حدش هيقدر على دي الا ربنا يبقى علمه ثلاث حاجات علم القلب ثلاث حاجات اللي هي ايه يقينه بالكفاية ويقينه بالكمال ويقينه ان لن يقوم احد بهذا الا الله اصل انت لو عارف ان فلان يقدر يقوم بيها هيضعف يقينك فيه يبقى لازم الثلاثة دول في العلم وفي العمل واما عمله فسكونه وطمأنينته وتفويضه وتسليمه أربعة رضا عمل القلب بقى لما يبقى القلب عمل الثلاثة الأولانية اللي هم العلم اليقين بالكفاية واليقين بالكمال والتبرؤ من الآخر من الغيظ اللي هي كنا بنقولها هناك بقى كانت إيه آه الترقي عن كل موهوم الله يفتح عليك جزاك الله خير الترقي عن كل موهوم انك انت تترفع وتتعالى عن الناس دي كلها ان ما حدش من دول هيقدر ينفذ دي الا باذن ربنا لان دماغه في ايد ربنا وقلبه في ايد ربنا وايديه ورجليه متكتفه اللي هيفكه عشان يقوم لك ربنا يقينك في ده ده العلم لما يحصل العلم ده في القلب يجي بقى سكونه الى وكيله قاعد في الغار اصلي عليه صلى الله عليه وسلم حبيب قلبي ده صلى الله عليه وسلم نايم في حجره ووكل وهم بره عمالين يتنططوا قال لا الاثر اتقطع هنا طب مشي على طول طب دخل الغار نخش الغار ده وبكر يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا انا متخيل الرسول يتقلب كده في حجرة ووكر ويقول له لا تحزن ان الله معنا ويكمل نوم سكونه شفت السكون يعني ايه بقى اصلا انا سلمتها للملك بتحوش ليه اه قلقان ليه مهموم ليه زعلان ليه مشغول ليه سكونه إليه وطمأنينته به قلت له زمان الآن ليه أكيد عامل عاملة صح ما هو اللي عامل عاملة بقى الآن ما أنت مش مطمن له لكن لو بينك وبينه عمار تبقى مطمن قوي قال لي ان هو يوم الحج فالراجل جاب الجوازات اللي خد التأشيرة وقف هيقرا له استنى اللهم صل على محمد وراح التاني نادي اول اسم اسم اللي مصلي على النبي اصله مطمن له قوي هي دي القضيه انك تبقى مطمن لربنا قوي سبحان الملك سعد بن معاذ ها لما ضربت جاريه لها كسر سنها فقال سعد والله لا تكسر سن الربيع فجاء اهل الجاريه وقالوا عفونا مطمن قوي ان اخته مش هتعاقب لا مطمن منين ده هي دي انه متوكل على الله قصة مشهورة بتاع الراجل اللي استلف من واحد ألف دينار في صحيح البخاري فقال له أين الشهداء قال كفى بالله شهيدا قال أين الكفلاء قال كفى بالله كفيل لما جه موعد الدين بعد سنة وخد الفلوس وراح يدفع قعد يستنى سفينة هذا البحر ولم تأتي سفن قال يا رب إني اقترضت مالا وطالبني مديني بالشهداء فقلت كفى بالله شهيدا وطالبني بالكفلاء فقلت كفى بك وكيلا وأنا أرجو أن تؤدي عني ووضع الألف دينار في خشبة ورماها في البحر يا رب أنت الشهيد وأنت ليه وأنت الكبير وصلهم رماها في البحر ثم عاد ولكنه لم يطمئن فحمل المال ومضى فركب سفينة وذهب إلى المدينة وقال له هذا دينك قال سبحان الله لقد أدى عنك كفيلك قال كيف قال يوم وعدتني خرجت إلى شاطئ البحر فلم أجدك وقد هاج البحر فإذا بخشبة ترتمي عند قدمي ففتحتها فإذا فيها الألف دينار هي دي طمأنينته إيه تبقى مطمن ارميها في البحر وطمن طالما انك انت واثق فيه الثقة به والاعتماد عليه نمرة اثنين طمأنينته به ثلاثة تفويضه وتسليمه أمره إليه كتير تقول أنا فوضت أمري إلى الله خلاص أنا سلمت الأمر ده لربنا ولكن كلام كلام لا التفويض والتسليم ألا تنازع ربك مش سلمت خلاص بقى يقول لك أنا سلمت الأمر إلى الله وقعد طب وبعدين طب لو حصل كذا طب هيجرك طب طب طب اعمل ايه قال يا ابني انت مش فوضت وسلمت طب سلمت عايز تعمل ايه ما هو العمل اللي انت تعمله ايه انك تسلم وتفوض الاخيره بقى مهمه جدا وهي اخطرهم رضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه انت مثلا مريض وسلمت الامر لربنا مثلا مثلا يعني قالوا لك تعالى نعمل عمليه يقول لهم لا مثلا مثلا انا سلمت له سبحانه الموضوع ده يشفيني او اموت فيه او اعيش بيه انا خلاص فوضت طب وبعدين خلاص انتهى لو الامر تزايد والمرض تفاقم لو القلب اخذته لحظة ندم يبقى خند التوكل لما انت مش قدها من الاول كنت خدت بقى بالاسباب كلها واعمل اللي تقدر عليه لكن لما تسلم عارف المرأة اللي قالت للنبي ما تصلي عليه اني اسرع قال لها ان شئت دعوت الله فشفاك وان شئت صبرت ها قالت له اصبر ما تجيش ثاني يوم بقى تقول للنبي لا انا مش قادر اصبر بقى ادعي لي ان انا اصبر لا خلاص صبرت عشان كده الصحابي يقول ايه ادلكم على امراه من اهل الجنه تمشي على الارض هذه المراه السوداء فضلت تصرع لما ماتت صبر على كده خلاص تصبروا لك الجنه هو ده التفويض والتسليم والرضا الرضا بقى باللي ربنا يقدره رضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه فبهذين الاصلين يتحقق التوكل ايه هما الاصلين يا عم علم القلب وعمل القلب هما جماع التوكل قال الامام احمد التوكل عمل القلب ولكن لا بد فيه من العلم يبقى التوكل خلاص يا عم احنا توكلنا على الله لا بعلم بعلم لابد من علم ولكن التوكل لابد فيه من العلم وهو اما شرط فيه او جزء من ماهيته جزء من ماهية التوكل من اصل كنه التوكل في العلم والمقصود في الاخر خالص ان القلب متى كان على الحق كان اعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه فما له ألا يتوكل على ربه وإن كان العبد على الباطل علما وعملا لم يكن مطمئنا واثقا بربه فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجه فالباطل منقطع النسب به كليا عرفت انت بتحوش ليه لانك على الباطل يبقى وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا نرجع بقى لاصل القضيه عرفت انت مش متصور انك ممكن تختم القران مرتين في يوم ليه لانك مش مستعين بيه مش مستعين بيه ليه لأنك مش على الحق مش مهدي يبقى إذا أتينا البيوت من أبوابها نيجي من باب الهداية لنصل إلى الحق فنستعين فنعان فنعمل فنقبل فيرضى فنرضى نعيش حياتنا كمتعة الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب تعرف تجيب بقى من الباب من الأول لما تقف مع نفسك وتقول انا بحوش ليه نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما علمنا حجه لنا لا علينا اللهم انا نسالك ان تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد هديت قلوبنا وأخذت بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك عافنا اللهم من كل بلاء ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وثبت اللهم قلوبنا على الإيمان اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا